أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم مرة أخرى اهلا وسهلا آه، أعزائي المشاهدين قال الرسول بولس لا أنا بل نعمة الله التي معي شكرا لله لأجل نعمته التي تتيح لنا فرصة أن نتكلم بكلام الحق إحدى الرسائل التي وردت لنا أيضا هي من آه، العراق الحبيب يقول فيها آه، الكاتب هذه الرسالة أبونا جناب الفاضل قس زكريا المحترم منذ البرنامج الأول آه، أحيا في قلبي وروحي أنوارا لا يمكن أن ت- آه، تنطفئ كنت أتابع البرنامج كل يوم حتى أتشبع بكل كلمة من كلماتك وبفضل الله وعلمكم السديد قد وج- وجهت وج- وجهت الضوء وجهت الضوء على الأماكن المظلمة والمعتمة والتي كانت لعقود من السنين لم يعرف المسلمين عنها في جهالة وضلال وعند قراءتك لآية آه، فلما قضى موسى الأجل من سورة القصص لم أجد في كتابي انزعن عليك إنك في الوادي المقدس طوى آه، أخونا الفاضل عبد السلام آه، الآية هاي ذكرت في سورة طه آه، العدد 12 الآية رقم 12 وأغلب ظني أن علماء الشيعة أضافوها آه، لكي يفسرون أن أرض النجف وكربلاء هي الوادي المقدس ويا لهم التفسير خاطئ وتزوير فاضح آه، أخذت القراءة في الإنجيل وأصوم في الأسبوع يومين لمدة شهر طالبا وجه الله والحياة الأبدية وأريد أن أتعمد ولا توجد كنيسة في مدينتي وفؤادي أن أجعل بيتي مجمع لمحبي المسيح وتعل وتعليم كلمة الله هذا ولكم الشكر والاحترام عبد السلام من العراق شكرا أخ عبد السلام هذه هي آه، صلواتنا أن الجميع يعرفون الحق ويأتوا إلى الإله الواحد الإله الحقيقي آمين.
آه، هناك أيضا أسئلة كثيرة ومنها هذا السؤال آه، برضو أيضا من أحد الأشخاص الذين شاهدوا البرنامج البرامج السابقة يقول أنه ليس لدينا نحن المسلمين سوى مصحف واحد قرآن واحد مم.
فمن أين أتيت بأنه هناك عدد كبير من المصاحف فهل تقصد أنها نسخ من المصحف الواحد وما هي المراجع الإسلامية التي اعتمدت عليها تفضل
ده سؤال جميل قوي هو مهم قوي ان انا اجاوب عليه
نعم
فهنا المرجع الاساسي اللي انا رجعت ليه في الحاجات دي كمان الحقيقه نعم آه، دائره موجز دائره المعارف الاسلاميه نعم شكرا
فموجز دائره المعارف الاسلاميه دي كانت صدرت سنه 4 33 1933 1933 حج- احجام ضخمه نعم فاتعمل لها موجز سنة 1998 وقدم لهذا الموجز في الجزء الأولاني آه، فضيلة آه، الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي نعم شيخ الأزهر الشريف مهم.
فبيقول إن دائرة المعارف الإسلامية التي قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب بنشرها بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري نعم تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة مم.
فدي الحقيقة موسوعة رائعة رائعة أنا بشكر آه، ربنا أولا وبشكر آه، القائمين على هذه الموسوعة دائرة المعارف الإسلامية وفي مقدمة الناشر بيقول فيها جميل آه، دائرة المعارف الإسلامية التي نشرت ما بين 13 و 1936 في طبعات ثلاث بالإنجليزية والألمانية والفرنسية ما تزال مهم.
دائرة المعارف الإسلامية حتى يومنا هذا العمل الموسوعي الوحيد مم.
المكتمل عن الإسلام أها.
فالحقيقة رائعة جدا فأنا في ف- جزء 26 بقى صفحة 8175 8175 بيقول إيه؟ كان النص القرآني نعم الذي اعتمده عثمان بن عفان رضي الله عنه مهم.
مجرد نص واحد بين نصوص أخرى وجدت خلال القرون الأربعة الأول للهجرة
نعم يعني ديت دائرة المعارف الإسلامية بتقول إن النص القرآني كان واحد من مجموعة وأضافت تقول وثمة مصاحف أخرى ارتبطت بعدد من الصحابة يقال أنها انتعشت في الكوفة والبصرة مهم.
والشام
أي هناك مصاحف أخرى مرتبطة بالصحابة طبعا
نعم آه، طلب نفس المشاهد أن تذكر له المراجع التي آه، يوجد فيها الحديث عن المصاحف المختلفة فهل يمكن أن تذكر آه، تذكرها له
أهم مرجع يعني إحنا بنذكره هو مو- آه، دائرة المعارف الإسلامية نعم ودي 33 مجلد مهم.
كاملة من ايه من ألف للياء نعم وفي طبعا كتب أخرى موجودة آه، بتتكلم عن آه، ال- الاختلافات بتاعت يعني مثلا زي آه، النحاس أبو جعفر النحاس مهم.
والسيوطي الإتقان في علوم القرآن ومراجع كثيرة ممكن الإنسان نعم.
بس أنا برشح آه، دائرة المعارف الإسلامية نعم سهلة ووصول إليها مظبوط ومتوفرة في ال- في الأسواق تمام كده نعم أوكي آه.
بقول كمان آه، اللي قالته المراجع المختلفة آه، تتحدث المراجع والمصادر عن قراءات مختلفة تتحدث عن اختلاف المصادر اختلاف المصاحف فقد عد ابن النديم ده هنا اللي بتقوله دائرة المعارف الإسلامية نعم عد ابن النديم عناوين أحد عشر عملا في هذا المجال مهم.
اللي هو اختلاف المصاحف نعم.
زي ايه؟ اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق مين مؤلف الكتاب ده؟ ابن عامر اليحصبي المتوفي سنة 118 هجرية مهم.
وكتاب اختلاف المصاحف مصاحف أهل المدينة والكوفة وأهل البصرة للكسائي وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف لأبي زكريا الفراء وكتاب اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني بالإضافة إلى ثلاثة كتب تحمل جميعا اسم المصاحف نعم أشهرها السجستاني أبو داود السجستاني مهم.
وابن الأنباري والأصفهاني وابن خلوي ترى ماذا قالت هذه المراجع عن الاختلافات بين المصاحف
آه، الحقيقة المرجع الأولاني بتاع ال- دائرة المعارف آه، الإسلامية في صفحة 8176 مهم.
العمود الثاني نعم بتقول إن الكتاب الموجز المسمى المصاحف الذي ألفه ابن أبي داود المحدث الشهير لأن ده صاحب نعم آه، حديث الصحيح بتاع السجستاني أبي داود قال كده ويضم هذا البحث بضعة آلاف اختلاف مم.
جمعها المؤلف بضعة آلاف اختلاف في نصوص القرآن ترى أين هذه الاختلافات نحن نعرف أنه يوجد قرآن واحد
قرآن واحد لكن الحقيقة في قرآنات متعددة موجودة ومصاحف متعددة أنت ذكرت لي آه، أنك آه، يوجد أكثر من مصحف ووضعت هنا أكثر من مصحف مم.
هل هي هنا موجودة؟
اه بالتاكيد في نعم.
هنا ده المصحف الاولاني ده ده مصحف عثمان مصحف عثمان عثمان بن عفان نعم وده مصحف قالون مصحف قالون قالون مصحف قالون ومص- نعم مصحف قالون ده مكتوب عنه هنا في التعريف بالمصحف ده فبيقول كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية أبي موسى عيسى ابن مينا الملقب بقالون مهم.
وده عن أبي ابن كعب هل هل يوجد أي اختلاف بين هذا المصحف والمصحف الآخر الذي في يدك أيضا؟
اه طبعا في اختلافات كتير في في, آه في الهجاية نعم.
وفي اختلافات في الإعراب نعم آه ف... وفي المصحف الثالث ده ورش
أها ده مصحف ورش برضه مكتوب عنه آه، رواية ورش لقراءة الإمام ناف- نافع المدني تأسيس على النسخة المأذونة أصلا بها الشامية برواية حفص عن عاصم الغريب بقى اللي هنا مكتوب فيه في القرآن يقول لك إيه وحصل اتفاق بدمشق على أن تمنح الأخيرة اللي هي الدار الشامية المعارف الحق في تعديل النصوص القرآنية هم.
في المخطوطة المكتوبة أصلا برواية حفص أنا تعلمت تعديل إنه- النصوص القرآنية من يقول هذا الكلام؟
ده ناشري د- الدار الشامية المعارف بدمشق آه.
نعم
تعديل النصوص القرآنية في المخطوطة مم.
يعني في تغييرات بتتم في ال- المصاحف بالتأكيد أنا تعلمت وأنا صغير ليس لكلام الله تبديلا وأنت تقول هناك أكثر من قرآن واحد وهذه ثلاثة آه، كتب آه، قرآنية مختلفة أي. آه، الحقيقة بتضيف دائرة المعارف الإسلامية أيضا في الجزء 26 صفحة 8180 اختلافات أكثر في نسخ أخرى إذ تقول هناك اختلافات أخرى في القراءات منسوبة لعدد من مسلمي الجيل الثاني مم.
كان أسود ابن يزيد وعلقمة وحطان وتقول أيضا نسبت اختلافات أكثر لمصاحف أخرى ثانوية نعم وكانت أكثر من الاختلافات مم.
في المصاحف الأساسية آه، الطبري بقى المتوفي سنة 311 هجرية نعم
تكلم عن الاختلافات وقال ان النص القراني لم يكن ثابتا على ايامه النص القراني مم.
لم يكن ثابتا على ايامه فالشاهد انا لا عايز اوصل الى ايه ايه راي علماء الاسلام في النص القراني المختلف عليه نعم.
والمصاحف المتعدده نعم مصحف عثمان ومصحف ده آه، حوالي 31 مصحف 31 مصحف هل هي موجودة ومتداولة ال- في في هذا الوقت؟
في منها الموجود والمتداول وفي اللي حرقه عثمان ابن عفان مم.
ما دي حقائق معتم عليها نعم هل هل ذكرت دائرة المعارف الإسلامية شيء من التفصيل عن هذه الاختلافات؟
اه طبعا تأكيد آه بتقول دائرة المعارف آه ان معظم ما تردده المصادر في صفحة 8177 معظم ما تردده المصادر متعلق بالاختلافات بين مصحف ابن مسعود كان في الكوفة ومصحف أبي بن أبي كعب نعم كان في الشام ومصحف أبو موسى الأشعري كان شائعا في البصرة مه.
وذكرت الموسوعة نعم ذكرت أن هذه القراءات أو المصاحف بدأت بالفعل زمن النبي
مم.
اه عبد- زمن النبي في كان زمن في النبي أك... نعم عبد الله بن مسعود توفى سنة 33 هجرية مم.
كان رفيقا لرسول الله بتقول كده دائرة المعارف سمع سبعين صورة مباشرة من النبي وكان من العشرة المبشرين بالجنة ده مصحف عبد الله بن مسعود مصحف أبي بن كعب بايع رسول الله واشترك في جميع جمع القرآن على عهد الرسول يقال أن عبد الله بن مسعود رفض تنفيذ أمر لعثمان عن عن عن إتلاف المصحف بتاعه بالتأكيد آه، رفض هذا الأمر وقال آه، هرب إلى كان موجود في العراق مه.
ولم يسلم قرآنه لعثمان بن عفان نعم.
لكي يحرق مه.
آه، أبو موسى الأشعري نعم
كان مصحفه مقبولا في البصرة وطلب من أتباع ده الكلام ده بتاع برضه قائم نعم بتاع دائرة المعارف مهم.
وطلب من أتباعه عند وصول مندوب عثمان ابن عفان ألا يحذفوا من مصحفه شيئا أها.
حتى لو لم يجدوه في مصحف عثمان نعم
طب واللي يجدوه في مصحف عثمان ومش موجود عنده قال لك يضيفوه على اللي عنده مهم.
أما ما يجدوه في مصحف عثمان ولم يجدوه في مصحفه فليضيفوه يقول لك لذا كان مصحف أبي موسى الأشعري ضخما مهم.
وهو يحتوي على الصورتين الزائدتين في مصحف أبي بالإضافة لآيات أخرى غير موجودة في المصاحف الأخرى هل هل ذكرت آه، دائرة المعارف الإسلامية أن عن عن عدد المصاحف التي كانت موجودة؟
آه بالتأكيد في صفحة 8179 مهم. تفضل تذكر آه، عبد الله بن مسعود مصحف أبي بن كعب مصحف أبو موسى عبد الله الأشعري من هؤلاء الذين تعدهم؟ هل هم من الكتبة؟
آه، اللي هم عندهم مصاحف من الصحابة آه.
كان عندهم مصاحف كاتبينها أها نعم آه، فأدي ثلاثة وبعدين هناك مصاحف منسوبة إلى الاثني عشر صحابيا اللي هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مصحف ومصحف الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وثلاث مصاحف كانوا عند زوجات النبي واحد عند حفصة بنت عمر ومصحف عند عائشة عائشة بنت أبي بكر ومصحف عند أم سلمة مهم.
يبقى ادي ثمان مصاحف وأربعة منها تختلف أهل المدينة المنورة زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك كلها مصاحف ومصحف عبد الله بن الزبير مهم.
ومصحف سالم مولى أبي حذيفة ومصحف عبد الله بن عمرو بن العاص أدي 14 ومصحف عبيد بن عمير الليثي والسجستاني أبو داود السجستاني أضاف بقى دولة 15 مم.
مذكورين في إيه؟ دائرة المعارف الإسلامية أبو داود قال مصحف عطاء ابن أبي رباح مصحف عكرمة مصحف مجاهد مصحف سعيد بن جبير مصحف الأسود ابن يزيد مصحف محمد ابن أبي موسى شامي مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي مصحف صالح ابن كيسان مصحف طلحة ابن مصرف مصحف سليمان ابن مهران يبقى كده 25 مم.
مصحف يا للعجب العجاب ويز... آه. اتفضل.
أنت ذكرت 25 مصحف ذكرت في دائرة المعارف الإسلامية والسجستاني آه.
فهل هناك مراجع إسلامية أخرى تتكلم عن المزيد من هذه المصاحف بالتأكيد التي كانت موجودة بالتأكيد نعم آه. السجستاني أضاف اثنين تانيين مصحف أبو زيد مهم.
ومصحف معاذ ابن جبل نعم بالإضافة بقى إلى الصور التي دونت في عهد محمد على الرقوق والعظم والجلد مهم.
بس ديت راحت فين؟
لا توجد الآن ما فيش أي مرجع لا يذكر عنها شيء مهم.
في حين أن يقول لك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعم آه، طب راحت فين الرقوق دي؟ تساؤل كبير مم.
واخد بالحضرتك؟ وبعدين مصحف ابو بكر الصديق نعم
ده اللي جمعه يزيد بن ثابت ومصحف عثمان بن عفان برضه جمعه يزيد بن ثابت ومصحف الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق اللي غير فيه تماما مصحف عثمان مم.
فدي كلها مصاحف ازاي 31 مصحف
أنا أنا أتساءل الآن معك أيضا أين ذهبت كل هذه المصاحف؟
راح فين نعم في حين ان نص مليون حديث موجود طب ي- ت- ي- ي- ي- يضيعوا المصاحف ويخلوا الاحاديث مم.
فدي مشكله وبعدين تساؤل كبير طب هو مصحف واحد ولا 31 نعم وبعدين دي مش نسخ لكن ديت مصاحف مختلفه بعضها عن بعض اين ذهبت هذه المصاحف تقول دائره المعارف الاسلاميه صفحه 1187 مهم.
قام عثمان بالمنصورة العربية الميسرة سوري الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال نعم بتقول في صفحة 1187
نعم تفضل قام عثمان أها.
ابن عفان بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه أهو صفحة 1187 بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه عثمان ابن عفان إزاي بس يجوز أنهم يحرقوا هذه المصاحف ما خلوش ليه مم.
للناس عشان تشوف بنفسها الاختلافات وتحقق الامر هذا يجعلني أنا أن أشك في مصداقية المصحف ما هي دي القضيه اللي احنا بنتمنى من علماء الازهر يقولوا كلمه يفسروا لاحتراما لعقليه الانسان في القرن الحادي والعشرين مم.
كيف يبني المسلم ايمانه على غير يقينيه مم.
المرجع الاساسي بتاعه نعم مش يقيني لما 31 مصحف ما فاضلش منهم الا ثلاثه موجودين قالون مهم.
وورش مهم.
في المغرب وعثمان ابن عفان اللي تبنته مصر وزعته على الكل هذه كلها تساؤلات في الواقع بتفرض نفسها على عقولنا نعم وبتطالب بردود نعم من العلماء علماء الازهر الشريف يردوا يقولوا للناس يا جماعه الحكايه كده وكده والصح بتاعها كده فاسئله تحتاج الى اجابه نعم نعم أعزائي المشاهدين جناب القمص هنا يطلب من علماء المسلمين أن يجيبوا على هذه الأسئلة وأنا أيضا بودي أن أستمع إلى إجابات أين ذهبت هذه المصاحف الآن يوجد أكثر من قرآن واحد وكل ما كنا نسمعه في السنين الماضية أن الكتاب المقدس الإنجيل محرف وأن الكتاب ال- ال- ال- الذي بين يديكم ليس هو كتاب الحق فهل لديكم أدلة على هذه الادعاءات أنتم نسمع الكثير أنتم آه، دعاة الصهيونية أنتم سي اي أنتم أنتم أنتم كلمات ليس لها طعم نريد الحق نحن نبحث عن الحق ونريد أن نب- نظهر الحق أيضا لجميع الناس آه، جاء أيضا أحد ال- الأسئلة من المشاهدين يك- ي- يسأل كيف أحصل على الكتاب المقدس وعندما أحصل على الكتاب المقدس كيف أقرأ في الكتاب المقدس
آه، ده سؤال جميل قوي والحقيقه آه، سيادتك بتقول لكل المشاهدين ان اللي عايز كتاب مقدس يرسل للبرنامج نعم والبرنامج مستعد هو يبعت له كتاب نعم وعلاوه على كده اللي بيخش على الكمبيوتر والانترنت مهم.
بيكتب www.arabicbible.com
نعم فبيجي له الكتاب المقدس كله على الانترنت فممكن ان هو يصل اليه www.arabicbible.com a r a b i c b i b l e.com تفضل امين آه، ازاي بقى الانسان يبتدي يقرا انا برشح وبنصح ان الانسان يبتدي بالعهد الجديد نعم وخاصة إصحاح خمسة وستة وسبعة من إنجيل معلمنا متى مهم.
البشير دولت عظة المسيح على الجبل نعم آه، يعني زي خطاب العرش مم.
في كل مبادئ الملكوت نعم
مبادئ المسيحية كلام المسيح نعم آه، مثلا يقول ايه مثلا حاجات منها يعني يقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات مم.
مش الكبرياء طوبى للحزانة لأنهم يتعزون حزان على خطاياه مم.
تايب بتبكت طوبى للودعاء اللطفاء لأنهم يرثون الأرض الكل يحبون مم.
طوبى للجياع والعطاش إلى البر نعم.
الناس نعم. بتجوع للأكل وبتعطش للغذاء نعم.
للمية لكن ده للبر يشبعون في مبادئ جميلة جدا في الثلاث إصحاحات ديت أنا بنصح أي إنسان مبتدئ يبتدي بإصحاح خمسة وستة وسبعة مهم.
من بشارة معلمنا متى في العهد الجديد نعم يقرا ده عشان يستفيد اهم حاجه يعتبر ان الكلام بتاع الكتاب المقدس جواب خطاب رساله من الله له شخصيا نعم مش ده كلام للناس مم.
وده وعظ لا ده ربنا بيكلمني في الكتاب المقدس ان ما حطيتش انا نفسي في هذا الوضع انا مش هستفاد حاجه من الكتاب المقدس مهم.
لكن انا اقول ان الله بيكلمني انا وبعت لي رساله شخصيه ليا انا وعايز يقول لي ايه بيشجعني هنا نعم بيساعدني هنا واخد باله مني هنا بيرعاني هنا مهم.
بيحميني هنا بيعتني بيا هنا ياخد الانسان الكلام لنفسه وبعد ما ياخد الكلام لنفسه ويتامل فيه يكلم ربنا بناء عليه يقول له يا رب انت قلت كده كده انا بشكرك على الحته دي يا رب مم.
انت بترعاني نعم انت بتحامي عني نعم انت ويايا انت بتعزيني مم.
انت بتشجعني قد ايه بشكرك يا رب ولما يلاقي مثلا وصيه تقول له اعمل كده وخلي كده يقول له انا ضعيف يا رب طب ساعدني مم.
قويني اديني قوه عشان اقدر اعمل الحاجات دي يا رب نعم انا بمجهودي مش هقدر اعمل حاجه ساعدني فيبقى الانسان بياخد ويدي مع ربنا نعم بس العمليه دي محتاجه الى حاجه محتاجه الى نعمه من مهم.
الله ليه لان الانسان لو ما كانش فيه نعمه من ربنا بقى ويخش في حياه الانسان الانسان هيحس ان هو بيكلم نفسه او عنده ايحاء كلمات جميلة جدا شكرا لقد أدركنا الوقت أعزائي المشاهدين يقول الله اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم الله هو قريب لنا جميعا وهو الصديق الألصق من الأخ لذلك ينبغي أن نرفع قلوبنا إليه وأن نطلب أن يكون لنا علاقة به ونبعد عن الخطية ونتوب إليه ونرجع إليه من خلال النعمة التي أعطانا إياها في شخص المسيح نفسه الذي يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم شكرا وإلى اللقاء في حلقة أخرى امين